وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد وقلوب من نور وكنا في الحلقة قبل الماضية بدأنا المرحلة الثانية في هذا البرنامج وقلنا هنبتدي نتكلم عن القلب السقيم في حلقة في قلوبهم مرض قلنا إن القلب يمرض إما بشبهة وإما بشهوة وتكلمنا عن مفهوم الشبهات ومفهوم الشهوات والعلاقة بينهم وقلنا ممكن الشهوة تنتج شبهة وممكن الشبهة تنتج شهوة وتكلمنا عن هذه الأمور والنهاردة هنبتدي مرحلة التفصيل تفصيل هذه المسائل وهنتكلم عن أخطر أدواء وأمراض القلوب وعشان الموضوع نقرب له هنبتدي بسؤال اكتر حاجة شغلة بالك ايه اكتر حاجة انت مهموم بيها ايه لما الواحد مننا يسرح في حاجة عادة الحاجات دي اللي هي ايه ما انت عارف يا شيخ الدنيا واللي فيها ومشاغل الحياة وضغوط الحياة صح؟ حد مننا يا جماعة هسألك السؤال بطريقة مختلفة آخر مرة حلمت بيها بالجنة حلمت بالجنة فيها كانت امتى حد مننا مرة حلم بالجنة حد مننا حلم ورأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة حد مننا قلبه مشتاق للنظر إلى وجه الله الكريم ممكن تكون المعاني دي حد مننا ده شيء من حلاوتها في رؤية مشغول بيها لما تيجي تنام تلاقي نفسك بتهفو نفسك إلى لحظة من اللحظات القرب دي إن الواحد يقرب من مراده من مطلوبه إنه يبلغ شيء من نعيم الجنة ولو حتى في رؤية حد منا مشغول بهذا الأمر ولا غالبا هي الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس على فريقين لا ثالث لهما الحديث الذي في جامع الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له يعني يا دنيا يا آخرة يا عامل من عمال الدنيا لا يا محب للدنيا يا عامل من عمال الآخرة محب لها لا ثالث هو ده يا إما أنت من عمال الدنيا يا إما أنت من عمال الآخرة فمن أنت الدنيا مكلبشة في القلب حب الدنيا هو المسيطر وهو المستولي على تصرفاتنا وعلى فكرنا وعلى قلوبنا ولا قلبك مقبل على ربك سبحانه وتعالى أنا عارف إن المفهوم للأسف الشديد مش واضح عند كثير من المسلمين لما تيجي تقول له دنيا وآخرة يا إما واحد هيقول لك آه يا عم دنيا أنا فيا المشاكل دي ما أنا أعمل إيه ما أنت ما تقوليش كلام إنشائي وأنت قاعد تقول لي طلع الدنيا من قلبك طب هتصرف إزاي في الحياة هعمل إيه يعني ما أنت عارف الواحد ومشاغله و و و الهموم دي هتصرف فيها إزاي وواحد هيقول لك دنيا إيه لا خالص مين قال ده انا بحب ربنا جدا ده انا كل اللي شاغل بالي ان ربنا يرضى عني واهم شيء في حياتي ان انا ابلغ الجنة وبعدين تلاقيه ملهي في هذه العاجلة في هذه الدنيا قال الله جل وعلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة انت الدنيا يعني ايه يعني ايه ان انت بتحب العاجلة يعني ايه بتحب الدنيا عارف يعني ايه دنيا العلماء قالوا ما كان للنفس فيه حظ ونصيب فهو من الدنيا وما كان من الدنيا فإنه لا محالة يلهيك عن مولاك أي حاجة بتقطع بينك وبين ربنا اي حاجة بتشغلك عن هدفك ومرادك تبقى من الدنيا يعني ممكن زوجتي اولادي ممكن اهلي ممكن شغلي ممكن فلوسي ممكن هدفي الدنيوي ان انا عايز اتميز في الدنيا بشيء معين الاشياء دي لو بتقطعني عن ربنا لو مش بستخدمها للقرب منه ولطاعته أي حاجة تشغلك عنه تبقى من الدنيا قالوا وما يشغلك عن الحق ركونه فغير مبارك قربه قال الله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله تعالوا بقى نشوف مفهوم الدنيا بشكل مفصل ربنا سبحانه وتعالى عشان الكلام ده هو اللي هيوضح لنا المفهوم قوي لما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الدنيا ما احنا قلنا دلوقتي كل ما لا ينفعك في امر الاخره فهو من الدنيا يعني ممكن الفلوس اللي تبقى في ايدك لو انت بتنفق منها في سبيل الله هذا المال تعطي لله فيه حقه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار بيمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه المال ينفق في أوجه الشرعية مش عشان تتمتع مش عشان تعيش يبقى هذا حقه أنا الزوجة ممكن تبقى عشان أول شيء للتعاون على البر والتقوى علشان الإنسان مننا يسكن إلى زوجه وتسكن هي إليه عشان الاستمتاع الحلال للعفاف كل المعاني دي لو استخدمت عشان قربه يبقى مفيش مشكلة إنما عشان تتبغدد وعشان تعيش هنا تيجي المشكلة أن الله عز وجل لما وصف لنا أمر الدنيا حطها في خمس حاجات وتعالوا كده نفكر فيها ونشوف الدنيا اللي في قلوبنا علشان دي أكبر مرض من الأمراض اللي بتفسد علينا حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا إنما الحياة الدنيا عد لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد خمس حاجات وخليك معايا شوية عشان عايز أوصل لك المعاني دي لأنها مهمة جدا فين إيه الفرق ما بين كل واحدة منهم لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد لعب لهو زينة تفاخر تكاثر ادي الخمس حاجات اللي مفهوم الدنيا فيها ربنا قال انما على اسلوب الحصر ده الدنيا ما بتخرجش عن الخمس حاجات دول اول حاجة ايه الفرق ما بين اللعب وما بين اللهو قال اهل العلم اللهو وليد الهوى واللعب هو ما ترغب فيه للترويح عارفين يعني ايه واحد هيلعب اي لعبة في الدنيا هو بيلعب مع اولاده هو بيلعب مع اصحابه راحوا يلعبوا كورة راحوا يلعبوا اي لعبة من الالعاب بغرض الترويح لغاية هنا مفيش مشكلة لكن اللعب ده لو تمكن من قلبك بمعنى ما خلاص انا رغبتي هنا هوايا في ده ينتقل من مرحلة مجرد اللعب إلى مرحلة اللهو اللهو بقى اللي هو على مزاجي عشان كده قالوا وليد الهوى يلهو بذلك ولهو ده يبتدي يبقى حائل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يبقى اللهو وليد الهوى وهو مجموعة الشهوات مجموعة الشهوات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى جمعها في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أسألك لو فاهم يعني إيه لعب ويعني إيه له الغناء يبقى له ولا لعب لعب واحد بيروح عن نفسه بشيء الشيء ده لسه ما قلناش حلال ولا حرام بس بي بيلعب بده اللهو مزاجه في ده يبقى الغناء لهو ولا لعب لهو لانه بيلهي القلب لانه بيشغل القلب اللي هو بقى يجي يقول لك انا بطرب بالكلام ده وبعيش بقى والمعاني دي كلها يبقى نوع من الايه من انواع الملهيات نفس الكلام بقى كل شيء ممكن ياخد حكم ده او ده على حسب تعلق القلب لو القلب متعلق بهذه الامور اللي هي اللي فيها هوايا ومزاجي يبقى هذا هو اللهو يبقى عرفت الفرق ما بين اللعب اللعب ده شيء للترويح انما اللهو ده وليد الرغبه والشهوه ده هوايا فين هو ده اللي بيقطع بيني وبين ربنا وبيلهيني عن ربنا اي شيء يلهيك يبقى ياخد هذا الحكم وهو من الدنيا انما ال... انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة اللي انا بقول عليه مكياج ابليس وزين لهم الشيطان اعمالهم زينة انه بيحط الزينة دي على أي أمر من الأمور فالإنسان بيقبل عليها زينة مكياج إبليس بيحطه على الشيء عشان النفس تشوفه بصورة حسنة لكن في واقع الأمر هو ما بيبقاش كده والزينة بقى بالشكل العام أنا عايز ألبس لبس حلو وشيك دي مشكلة؟ لا مش مشكلة إن الله جميل يحب الجمال لكن المشكلة فين؟ أنا عايز ألبس عشان اتميز واقف وسط الناس كلها واقول لهم ده انا بلبس الماركه الفلانيه وانا بعمل كذا فالناس تديني احساس العظمه ده احساس ان انا فوقهم ان انا فيا كذا ده اللي يجي فيه المشكله ممكن واحد يكون بيعبد لبسه حد يتصورها دي اه والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة الخميصة ده اللبس وتلاقي في ناس كده عندها الشهوة دي شهوة اللبس ممكن يصرف فيها دم قلبه علشان خاطر دايما يبقى هو بالشكل ده ممكن ما يكونش معاه المال لكن ينزل يصرف ثلاث ارباع فلوسه على لبسه وشياكته و و و علشان الناس تديله الاحساس ده وان هو عنده مكانه اجتماعيه وبرستيج معين هو كده وما ينفعش طبعا البس كذا او كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا الشيء وحده يقول اه ان الله جميل يحب الجمال ويقول برضو انما البذاذة من الايمان ترك الزينه ان مش لازم قوي يبقى الموضوع شاغل بالي وتلاقي بقى اللي يقعد قدام المرايه بالساعات علشان خاطر لازم شكله يبقى مش عارف ازاي يبقى شكلك انيق وجيد وجميل لكن لا تغالي دي دنيا بتخش القلب والله وزينه وتفاخر ادي التفاخر بقى التفاخر ده ممكن يبقى انت عايز الولد ليه علشان هو ده اللي يبقى واقف في ظهري والواحد يتفاخر بانه عنده فلان وفلان يعني ابني ممكن يبقى دنيا بالطريقه دي عشان كده يا شباب وعشان كده يا جماعه وعشان كده يا ناس بيحصل مشكله في موضوع التربيه ليه لان انا بربي ابني عشاني مش بربيه عشانه مش بربيه لاجله عشان كده بيحصل المشكله هنا انا بربيه عشان افتخر بيه في المحافل فعشان ده بيزودني رصيد انا انسان كويس انا انسان عرفت اعلم ولادي انا تميزت عن الناس دي ان ابني بقى مهندس وطبيب وبقت بنتي كذا وكذا هو ده تفاخر بينكم دي دنيا مش اخره انا بربيه لمين بربيه ليه سبحانه وتعالى فتفاخر وحط بقى تحت اسم التفاخر ده حاجات كتير قوي الكلام اللي احنا قاعدين بنقوله ده اللي عايز يلبس للتفاخر اللي عايز يبقى عنده كذا للتفاخر يشوف الشقة الفلانية ويقعد سنين وممكن تقول له طب ابتدي حياتك بشيء بسيط وبعد كده اكبر لا لا لا الناس تاكل وشنا ما ينفعش عشان التفاخر ممكن يعمل مخالفات يعملوا فرح والفرح يكلفوه بالالاف المؤلفه ويبقى في معاصي الرحمن ويبقى ربنا ساخط في السماء بس ازاي عشان الناس ما تقولش علينا فيبقى من باب التفاخر على الناس الفخر ده الافه دي بتقطع بينك وبين ربنا وهقول لك دلوقتي ان الدنيا دي نجاسات في القلب فلما ربنا يطلع على اللي في قلبك يلاقي اللي شغلك لعب لهو زينة تفاخر يبقى يجد هذه النجاسات في القلب فلا يطهر هذا القلب أبدا وبالتالي دايما تلاقي اللي يجي يقول لك قلبي فيه مشكلة والله بصلي يا شيخنا والله بحاول ان انا ابقى كويس وبحاول ان انا لكن في سد بيني وبين ربنا مش عايز يتهد السد ده انا مش عارفه السد ده الدنيا المشكلة من هنا عشان كده قلنا لعب له زينة تفاخر تكاثر التكاثر ده ربنا سبحانه وتعالى قال في مفتتح سورة التكاثر قال ايه ألهاكم التكاثر يعني ايه التكاثر ألهاكم التزيد من الدنيا ها لو كان لابن آدم واديان من مال لو كان له واديان من ذهب لا ابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الأمل عايز عايز ما هو ده وجعل فقره بين عينيه أنا دايما بفتكر هنا أحد الناس الوجهاء مرة قال لي ده أنا عندي مكان والمكان ده في الساحل الشمالي برقم كبير جدا هو باصص للي فوقيه فيقول لي ده أنا قاعد في الترسو قاعد في ال... في اللي ما فيش يعني ما يت... ما يتقارنش بسين وصاد انت عارف اللي بياخده في الاماكن الفلانيه الشاليه لوحده بكام بكذا فطول الوقت هو باصص اللي قدامه فمحتقر النعمه اللي معاه على ان انها نعمه كبيره قوي طول الوقت مشغول بالتكاثر يركب العربيه العربية شيك جدا وممتازة جدا ويمكن ناس بتحسده عليها لكن هو راكبها ويقول لك يا عم طلع اللي احسب منها ده سين من الناس من الناس تلاقيه راكب كذا وراكب كذا احسن مني فدايما ملهي بده ومش شايف النعمة يحتقر نعمة الله ويشغل باله بما في يد غيره فعشان كده لا يشكر النعمة ويبقى الدنيا مكلبشة في القلب وما يطلعش من السجن ده الناس اللي حوالينا للأسف الشديد المسألة مش على بس الأغنياء وأصحاب الأموال ده حتى تلاقي الفقير مشغول بمعنى من معاني دي طول الوقت هو متسخط هو معهوش ودماغه في انه لازم يبقى عنده كذا ويبقى عنده كذا وهم يقولون واكتبوها ورايا أنت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك أنت تطلب ما يطغيك إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أنت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك فارض عنه ربا ليرضاك له عبدا ارضى عنه ربا ارضى بقضائه ارضى بقسمته ليك حتى يرضاك له عبدا عرفنا امور الدنيا بتبقى في ايه لعب لهو زينه تفاخر تكاثر الخمس حاجات دول هم اللي بتدور حواليهم معاني حب الدنيا تعالوا نعمل اختبار زي ما بنعمل في كل مرحلة من المراحل نعمل اختبار حب الدنيا وهسألك 15 سؤال وكل واحد منكم يبتدي يجاوب عفو الخاطر يعني في الحال فكر معايا في الحق وقول لي الإجابة عشان تعرف الدنيا في قلبك ولا لا أول حاجة فكر فيما تفكر يعني بالله عليك انت شاغل بالك قوي بربنا سبحانه وتعالى ولا مشغول بمشاكلك الخاصة اللي قطع بينك وبين ربنا مش تلاقي نفسك ساعات قاعد تفكر الفلوس منين الخروجه ازاي الاولاد تبسطهم ازاي لما هتروح المكان الفلاني ده هتلبس ايه ولا الناس هت هتقول عليك ايه مش ده اللي بتفكر فيه لو ده اللي بتفكر فيه بس كده اعرف ان الدنيا في قلبك اتنين تحب يكون عندك فلوس كتيرة محدش ما يتمناش انه يكون عنده المال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة كده أيحب أحدكم أن يكون له ناقتين كوماوتين عارف يعني ايه يعني عربيتين بيقولوا عليها ايه بقى Land Cruiser ولا تتقال ايه عربيتين مرسيدس اخر الموديل حطوا بقى اللي انتوا عارفينه اللي انا اعرفه على قد يعني الشاهد انه عربيتين اخر موديل اللي بقى يعني سعرها مش عارف قد ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول لهم حد منكم يحب يبقى عنده عربيتين اخر موديل الصحابه ما كانتش تقول لا لا لا لا لا ما حدش يحب الكلام ده دي دنيا نعوذ بالله لا طبعا أيوة نحب أن يكون الواحد عنده ده فقالوا وأينا لا يحب ذلك قال لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن بالله عليك بقى حد مننا لو راح مسجد وتعلم آيتين يبقى حس ان هو النهاردة بقى في حسابه ولا تملك احسن عربيتين في الدنيا تبقى في القلب كده وبالفرحة دي اتصور كده خارج لقيت قدامك واحد بيهديك عربيتين اخر موديل تبقى قاعد تعمل ايه تقول يا ما انت كريم يا رب ده انا عايز اسجد بقى للسجدة الف ده انا ما كنتش اتصور الملايين دي كلها جات لي والفرحة تبقى مش سايعاك بقى بالله لو حد مننا اتعلم ايتين يبقى كده اهو ده اختبار الدنيا ادي دنيا ودي اخره انت بتفضل ايه يبقى تحب يكون عندك فلوس كتيره اكيد طب بالله عليك عايزها ليه عايز فلوس ليه ايه اللي عايز فلوس ليه عايز فلوس عشان البيت والعربية والفسح والسفر والشاليه والمتعة اللي في الدنيا وتلاقي واحد يقول لك لا لا يا عم الشيخ ولا حاجة والله ولا انت قاعد تقول شاليهات وعربيات وبتاع بس يعني الامور تتصلح شوية اهي الامور اللي تتصلح دي كل ما يوصل لحاجة يبتدي يقول ما هو يعني انا كنت عايز شقة ما انا بشوف الشباب يبتدي كده تقول له يا عم ابتدي حياتك يقول لك هبتدي ب 70 متر أي اوضتين وصالة على قد الحال طب دول بكام دول مثلا هيأجر الأول إيجار سنوي كده ولا إيجار من الإيجار الموجود ده فيبتدي يبتدي بيه فشوية بشوية الفلوس لو كترت يقول لك ما هي الفلوس هتبقى هدر ما انا هدفع له ايجار وبعد كده الفلوس دي كلها كده دخلت جيبه وانا ما انتفعتش بيها بحاجه طب ما استنى شويه ويمكن اعرف اجيب شقه تمليك لما يبتدي طب الشقه التمليك دي كانت صغيره طب انا هبتدي باوضتين وصاله طب ولو جه اولاد هنعمل ايه طب اه يبقى خليهم ثلاثة وصاله يبقى احنا محتاجين اكبر شويه طب الله طب ما انا برضو لو ابتديت كده طب ما هو ممكن هيبقى بعدين في اولاد وفي بنات طب احنا محتاجين اكبر من ده بعدين المكان ده بقى بيئه قوي ومبقاش ينفع احنا محتاجين حته تانية مفيش حد هيعرف يوقف امور الدنيا دي عشان كده عايز فلوس ليه عشان التكاثر عايز فلوس علشان المعاني دي كلها عايز تعيش صح بس عايز تعيش صح بمفهوم اهل الدنيا مش بمفهوم اهل الاخره طيب الموضوع بسيط قوي لما المال ده يبقى في ايدك وتنفقه في الوجه اللي انت كنت عايزه قربك لربنا يبقى مش من الدنيا يعني انا تمل... بقى معايا فلوس الفلوس دي حطيتها ان انا اتجوز بيها ان انا اجيب بيها شقه احسن من اللي انا فيها ان انا اجيب عربيه تخليني مواصلاتي وحاجتي تبلغني المقيل زي ما بيقولوا تبلغني حاجاتي وفعلا استخدمتها في ده وفعلا ريحتني والراحه دي جت عليا بعد كده في عبادتي مع ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي كانت للاخره انما لهتني اتجوزت واتفتنت بعد ما كنت مركز اكتر بقيت مشغول بمتاع الدنيا وبقت بهموم البيت واتفتنت بالزوجة يبقى في الحالة دي بقت من ايه من الدنيا مش من الاخرة السؤال الثالث هقول لك سؤال اوضح بمثال مفيش اكتر منه الشباب والبنات اللي عايزين يتجوزوا بقول لهم عايزين تتجوزوا ليه هيقول عشان العفاف والستر هقول لهم طيب يعني نفسكم ترضوا ربنا طب لو ربنا راضي عنكم تتجوز احد الشباب احنا كنا عاملين سلسله اسمها سلسله الشباب والزواج وموجوده على عده مواقع بفضل الله عز وجل واحد من الشباب بعت لي قال لي الكلمه دي انت قلتها في درس من الدروس كانت سبب التزامي لاني اتكشفت قدام نفسي ما انا بقول لك اهو انت عايز تتجوز اه انت مش عارف المشاكل والشهوات وي وي وي طيب ماشي معاك عايز تتجوز ليه عايز ربنا يسترني عايز اعف في نفسي طب انت عايز تعف في نفسك وت... وربنا يسترك ليه عشان ما اقعش في ذنوب يعني عشان ترضيه اه والله عشان ربنا يرضى بس ولا عشان حظ نفسك وهو يعني الواحد ما يتمتعش لا يتمتع بس رقم واحد ايه رقم واحد ان انت تعيش ولا ربنا يرضى تاني رقم واحد ربنا يرضى ولا انت تعيش اقف قدام نفسك قدام المراية اللي تعرف بيها حالك لو والله عشان هو يرضى حق على الله ان يعينهم اي اخت بتقول انا متاخره في الزواج وعندي مشاكل و و و اسالها نفس السؤال عايزه تتجوزي ليه عشان الناس ما تقولش عليكي علشان تعيشي حياتك ولا عشان هو يرضى والله عشان ربنا يرضى يا شيخ طب بس نقعد مع نفسينا شوية علشان المعنى ده لو والله بالإخلاص ده ربنا هيوفقك بس هي المشكلة إن إحنا لما نتحط قدام المراية بنتكشف عشان هو يرضى ولا عشان أنا أعيش ده السؤال الثالث السؤال الرابع تحب يكون شكلك حلو شكلك جميل لبسك حلو مفيش مانع قلنا الكلام ده بس في ناس كتير قوي المعنى ما بيبقاش واضح عندهم شوفوا الإحصائية دي توضح السؤال عملوا إحصائية في دبي قالوا إنه حصل في مزاد واحد أنفق فيه أربع ملايين درهم عشان إيه؟ علشان أرقام العربيات أبقى عندي رقم مميز عملوا مزاد مين اللي رقم عربيته يبقى آه، خمس آه، حرو- خمس أرقام متشابهة أو كذا دفعوا فيه كام؟ أربعة مليون درهم عشان تاخد رقم مميز اللي بقى دلوقتي نفس الكلام ممكن تدفع لمثلا شركة من شركات الاتصالات وتاخد رقم مميز معين ويعمل الكلام ده قوي عشان خاطر يبقى دايما هو مشار إليه قالوا كان إجمالي المبيعات لتسع لوحات لوحات فنية 2 مليون و110 ألف درهم عشان بعض اللوحات دي ال- الرقم المميز بيع الرقم رقم أربع وحايد ب 370 ألف درهم الناس بتدفع فلوسها في إيه؟ بصوا الحاجات دي و- وقيس بقى قيس بقى على المعارض اللي بتتعمل والاسواق اللي بتتعمل والمزادات اللي بتتعمل علشان خاطر حاجه من الحاجات دي عشان ايه علشان يتعمل مثلا عرض ازياء معين ويحضروا جهاء ال- القوم وعلشان خاطر الفستان الفلاني مش عارف ايه طبعا الناس كلها قاعده فاللي هتاخد الفستان ده هي اللي اللي مش قدها حد فتدفع فيه دم قلبها ده عشان ايه دنيا نفس الكلام انا مره حد اتصل عليا بنت وقالت لي يا شيخ انا بنت عمي الفستان بتاعها الفستان بتاع الفرح بتاعها اتكلف سبعين ألف جنيه فأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه آه، أهلي بيقولوا لي أنت مش أقل منها فعايزين كده وعايزين يشترطوا على العريس إن هو يجيب لها فستان بسبعين ألف ده ده كده الأرقام اللي يعني إيه ده ده اللي بسمعها اللي اللي عرفتها اضرب بقى في أرقام فلكية وتسمع عن أفراح اتعملت بملايين الملايين وي وي وي سبعين ألف جنيه عشان فستان يتلبس مرة واحدة ده يبقى اسمه ايه او فرح يتكلف مليون جنيه علشان ساعتين ثلاثة نفرح ماشي لكن ده اسمه ايه اسراف وتبذير ولما تقول الكلام ده يقول لك انت هتعكن علينا ليه انا قادر واعمل اللي انا عايزه والله ربنا سبحانه وتعالى مستخلفك في المال ده وسائلك من اين اكتسبته وفيما انفقته فأعد له سؤال أعد لهذا السؤال جوابا يدخل الفقراء قبل الأغنياء ب 500 سنة ليه؟ علشان خاطر حسابهم خفيف السؤال الخامس بتتكلم عن الدنيا كتير بالسلب او بالايجاب في ناس تقعد تقول لك يا عم اعوذ بالله من الدنيا دنيا ايه يا شيخنا ده انا هو انا طايل حاجه هو انا لا الا البسه حتى ولا إيه اكل ولا اشرب تتكلم في ايه يا عم الشيخ دنيا ايه نعوذ بالله من الدنيا بلا دنيا بلا وجع قلب في ناس تقول كده وفي ناس طول الوقت تتكلم كل كلامها على الموبايلات والاكسسوارات وعلى ال- الخروجه وعلى الفسحه وعلى الحفله وعلى كذا وعلى كذا طول الدن الوقت قاعدين بنتكلم وفي سيره فلان وفلان عمل ايه وفلان بتتجوز وعلانه هتتطلق وش كده طول الوقت قاعدين مشغولين بامور الحياه والدنيا والناس لو بتتكلم عن الدنيا بالسلب او بالايجاب بالذم او بالمدح اعرف انها في قلبك طب ازاي ده انا بذمها ما قلت لكم ربيعه العدويه مره كانت قاعده ومجموعه من الصالحين قاعدين بيتكلموا قدامها عن الدنيا فواحد قاعد يقول الدنيا ملعون ملعون ما فيها الدنيا كذا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا الدنيا الدنيا فقالت لهم الدنيا عندكم شيء أو لا شيء ها الدنيا حاجة ولا لا تساوي شيء قالوا لا لا لا لا ولا تساوي حتى أدنى شيء قالت فلم تذكرون لا شيء لو هي مش حاجة عندك طب ليه بتتكلم عليها يعني انت في شيء رخيص قوي بالنسبة لك شيء لا يساويش اي حاجة تقعد تتكلم عليه وتقعد تقول لا لا لا ايه ده ايه الكلام الفاضي ده بتتكلم على حاجة ملهاش وزن ليه لو ملهاش وزن في قلبك مش هتتكلم عليها شيء تافه لكن لانه شيء عندك بتتكلم عليه ودي علامة من علامات حب الدنيا في القلب بمنتهى الصراحة الدنيا عندك تساوي ايه يعني الفلوس انا عملت استبيان قبل الحلقة وسألت الناس السؤال ده اكتر حاجة انت مشغول بيها ايه مظاهر الدنيا في قلبك ايه وقلنا ويبقى ان شاء الله الأسئلة اللي احنا نقولها في أول الحلقة تبقى هي دي سؤال الحلقة إن شاء الله ويبقى هينزل على رسائل SMS عشان برضو نتلقى منكم الاستبيان ناخد الفاصل ده ونكمل مع بعض إن شاء الله
سنعود بمشيئة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
عدنا بحمد الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في اختبار حب الدنيا ده وقلنا لغاية دلوقتي خمس أسئلة أساسية نستكشف بيها هي الدنيا في قلوبنا ولا لا بقول السؤال السادس احنا كنا عملنا استبيان الاستبيان ده سألنا الناس فيه عن أمور الدنيا فقالوا بصراحة من الآخر الدنيا ماشية بمفهوم معاك جنيه تسوى جنيه الواحد لازم يشتغل يطحن نفسه في الشغل الناس بتقول كده عشان يقدر يعيش اصل احنا في زمن اللي معهوش فلوس يموت احسن والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وصححه الالباني ان لقوم ان لكل قوم فتنه وفتنه امتي في المال الفلوس السؤال السابع بمنتهى الصدق تحب تبقى انت رقم واحد التميز في حد ذاته كويس بس رقم واحد عند الناس ولا عند رب الناس الله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تحب تبقى أنت رقم واحد في الدنيا ولا رقم واحد في الآخرة أسأل البنات لو تقدم لك واحد عنده دين وخلق بس المستوى المادي مش قد كده يعني مش من اول الحياة هتعرفي تعيشي حتى نفس العيشة اللي معيشها لك اهلك هتوافقي ولا هتبقي صريحة وتقولي لا طبعا الحياة هتبقى صعبة جدا بالطريقة دي لازم يبقى في مماثلة في المستوى المادي ومن هنا بتيجي مشاكل كتير بنات في الاستبيان قالت كده باللفظ مص- لا اقدر ان اتزوج انسان عادي لازم قدام اصحابي يبقى شغله يكون تحفة وعيش في مكان حلو يعني ما ينفعش حد يقول اني عايشة في حتة اي كلام ده لسان حال الناس انا مش عايز انه يبقى بينا وبين نفسينا خداع مش ده بيحصل ومش ده واقع ومش ده بيكون في حالات كتيرة شايفينها بعينينا قدام قدامنا السؤال التاسع لما تحقق أمنيتك الدنيوية ساعتها قلبك بيقرب من ربنا قوي وتلاقي نفسك عايز تتقطع في طاعة ربنا طب لو ما تحققتش تزعل وتتضايق ويمكن تلاقي نفسك مش عارف تعمل أي حاجة تبقى دنيا في قلبك واحد عايز يتجوز واحدة ربنا بعتها له تقول يبقى خلاص عايز يعمل أي شيء عشان يرضي ربنا ربنا ما ادهلهوش يبتدي بقى يتسخط وهو ده مفهوم أهل الدنيا إن أعطي رضي وإن لم يعطى ساخط يتسخط على ربنا عشرة بتبقى نشيط جدا في كل ما يخدم رغباتك يعني سؤال عايز أسأله ليك وجاوب بصراحة لو قالوا لنا دلوقتي يا جماعة إن في المسجد الفلاني دلوقتي راجل أعمال بيفرق على كل واحد ألف جنيه كلنا هنجري نصلي العصر وتاخد الألف جنيه طب لما ربنا يخبر على يخبرنا كما أخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو المخرج بيقول لك كيلو لحمة أحسن لو لو قالوا لنا دلوقتي إنه كده هتلاقي نفسك مقبل إزاي طب لو ربنا سبحانه وتعالى بيديك 27 ضعف الأجر لو صليت في الجماعة أنهي في القلب يا ج- يا شباب وأنهي في القلب يا جماعة تعالوا نسأل السؤال الحداشر لو سمعت عن واحد قدك او كان معاك في المدرسة او في الجامعة وسمعت ان ربنا فتح عليه قوي تقول ربنا يبارك له ويديله بس تبقى جواك اصله قدك وزيك وكنتوا زي مع بعض وبعد كده هو ربنا فتح عليه وفتح عليه عادة دي لما يتقال لك ده ما شاء الله بقى قوام صوام ربنا يبارك له لكن لو اتقال لك ده انت مش عارف ده اتجوز فلانة وبقى عنده كذا وبقى عنده كذا تقول سبحان الله له في أمره شؤون صح؟ طيب 12 مش بتسمع عن اللي جات له سكتة قلبية علشان خسر في البورصة بالله سمعت قبل كده عن واحد جات له سكتة قلبية علشان بقاله شهر ما بيصليش الفجر حد يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعات الفجر عارفين ركعات الفجر دول اللي هم الركعتين اللي قبل صلاة الصبح اللي هم السيدة عائشة كانت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليهم أسرع ما يكون حتى أقول هل قرأ الفاتحة ركعتين خفاف قوي قال صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها بالله عليك لو صليت ركعتين الفجر دول عندك بالدنيا وما فيها 13 عايش الشتات فرق الله عليه شمله احنا قلنا كده يعني طول الوقت مش على بعضك دايما مشتت مش عارف تبقى ليك هدف في الحياة دايما مشغول بأشياء كتير دايما عايز ومش عارف مشغول كده يبقى دي علامة من علامات حب الدنيا في القلب دايما حاسس ان ناقصك حاجة الاحساس ده دايما بتحس ان انت ناقصك حاجات كتير اهو ده جعل فقره بين عينيه يبقى علامة من علامات حب الدنيا أخيرا بالله مش ممكن تأثر في صلاة عشان جنيه بالله الشغل وممكن تخلي الصلاة في آخر الوقت وممكن تجمع صلاتين على بعض وممكن صلاة تروح منك علشان جنيه مش ممكن تلاقي زوجة تتشغل بالبيت وبالزوج وبالأولاد وتفرط في حق ربنا أنا من أكتر الحاجات اللي تعجبت لها في الاستبيان زوجة بتقول أنا مفتونة بالزوج والأولاد ودي أقوى شيء في الدنيا بيشغلني عن ربنا وبتقول وأنا أظن إن كل اللي متجوزين كده أكتر من الموبايل والعربية و و و ده ممكن هي بتقول كده إحنا نسيب حاجات من الدنيا عشانهم وبالتالي بنسيب حاجات من الدين ده أغلبية المتجوزين بتضيع منهم صلاة العصر عشان الأكل واللبس عشان قبل ما يجي الزوج حظ النفس وحق الرب ال 15 سؤال دول بينونا صح احنا بتوع دنيا ولا بتوع اخره احنا عمال دنيا ولا عمال اخره احنا نريد العاجله ولا نريد الباقيه نريد الاخره نؤثر الدنيا ولا بنؤثر الاخره لما تعرف ان الدنيا في قلبك اول حل علشان تطلع واحنا شكلنا كده هنعمل الحلقه الجايه على معالجه الامر ده لان الموضوع هيحتاج شويه بسط احنا بس النهارده كده بينا انه في خطر انا هقول لكم وهختم بيها الحلقه هقول لكم هي ايه دنيا عند ربنا سريعا جدا في نقاط عشان تعرف احنا فين ورايحين فين الدنيا يا جماعه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث سهل بن سعد قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وخذوا المثال ده ويبقى أحسن ختام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا الأكل والشرب اللي انت بتاكله ده مثال الدنيا وان قزحه وملحه وتحط بهارات وتحط مش عارف ايه وتعمل كذا وكذا واكل اخر تمام قال فانظر الى ما يصير هي دي الدنيا هي دي الدنيا اللي احنا مقطعين نفسينا علشانها هنطلع الدنيا من القلب ازاي هنعرف نداوي حب الدنيا ازاي هو ده ان شاء الله هيبقى موضوع حلقتنا الجاية بإذن الله تعالى فانتظروها علشان نجتمع كلنا على ابتغاء ربنا ورضاه والدار الآخرة ونخلع حب الدنيا ده من القلب أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكلام قد صادف قلبا مخلصا صادقا ربنا يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم